السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اليوم إن شاء الله نتكلم عن صحابي جليل كان لي ثلاث مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي كلنا إن شاء الله هنحبه هيكون محبوب جدا لنفوسنا بعد نهاية القصة هو محبوب لينا عموما لكن بعد القصة والعيش معاها وندخل جوه في تفاصيلها إن شاء الله يكون أفضل بكتير بإذن الله حضوره في قلوبنا الناس اللي بتسأل بقى وتقول رمضان السنة دي أنا يعني أتاني ما يشغلني من مرض أو أي حاجة مهم قوي إن احنا ننتبه لأمور منها أن الله سبحانه وتعالى لطفا بك يقدر عليك أحيانا إنك تاخد أجرين بدل ما تاخد أجر واحد يعني أنا كنت ناوي السنة دي إن أنا هصلي بالناس التراويح وكنت هصلي بيهم جزء كامل فوجئت بالآتي واحد إن التراويح وقته قليل قوي مش قادر أصلي أكتر من ربعين الحاجة التانية إن والدتي تعبت وأنا لازم أنشغل بيها فالله سبحانه وتعالى كتب لي ثلاثة أجور بهذا التقدير أجر بري بأمي وأجر نيتي لو كانت الظروف ظبطت ثم أجر إن أنا بصلي المتاح واحدة إيدها تعب أو والدتها عندها اشتباه فهي مشغولة بيها ربنا قدر ليكي إنك تاخدي الأجرين أنا مش حاسة بقلبي يا جماعة ركزوا في الكلام اللي جاي ده إن شاء الله لعله يكون مفيد ومريح نفسيا رمضان عامل بالظبط كده زي إنك بتاخد الموبايل بتاعك وتحط في الايه في الكهرباء تحطه في الشاحن فاما بتحطه في الشاحن انت بتشحن ممكن ما تكلمش بيه دلوقتي ممكن ما ما استفدش منه حاليا فلما بعد ما يشحن بعد رمضان بمسك الموبايل بلاقيه مشحون في اربع شرع فبعرف استفيد منه بقى فبعرف استفيد جدا منه اتصالات ماشي معايا رسائل ماشي النت شغال الامور دي كلها شغاله فلازم نكون مدركين البعد ده في ناس عاوزه ممكن يبقى مقصر جدا بالمناسبه تلاوه قليله قوي بر متوسط حسن جوار منخفض صدقات وحاجات عاديه خالص وتلاقيه لطبعه او لرقه ما او لشيء ما دموعه قريبه منه فهو فاكر ان رمضان السنه دي ممتع ليه لانه عيط يا جماعه بلاش تتعاملوا بطريقه انا عيطت يبقى رمضان جميل انا ما عيطتش يبقى رمضان فيه مشكله فالموضوع البكاء وموضوع التعامل مع الحاجات دي لازم يكون المساحه اوسع بكتير من ان احنا نبص لها البصه الضيقه ديت لا عارف مع الفرق الكبير بس انا بحاول ابسط شويه انت النهارده لما بتروح الشغل يوميا من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 4 في الاخر في راتب هتاخده في راتب هتاخده وهتاخد شهاده التقدير وهتاخد المكافاه بتاعه شهر رمضان وهتاخد كل حاجه صح والله بس انت كنت نفسك تدخل تروح بمود كويس ونفسيه مختلفه لكن قدر الله ان في حصل توتر بينك وبين زوجك فبتنزلي الشغل متضايقه شويه بس في النهايه اخدتي شهاده التقدير اخدتي مكافاه اخدتي الراتب صح فاحنا نتعامل مع رمضان ان يا جماعه في عتق وفي اجور ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا من قام كل الحاجات دي دي كلها اجور فبلاش تتعامل معاها ان ان دي كلها حاجات بسيطه وانا بشتغل على نفسي وبتاع ويا جماعه انت ممكن رمضان كله يعدي انك تبكي آه، مرتين ثلاثه ممكن تبكي مره آه، بس هي المره دي كيانك كله بقى هو سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورجل ذكر الله خاليا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه مره ذكر ربنا مش يذكر الله الليل نهار لا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وهل التأثر لازم يبقى هو بكاء لازم ليس شرط ليس شرطا محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة وهو سيد المتدبرين ولم يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من صلاة صلاها إلا وبكى كانوش بيقولوا كده ده ابن مسعود يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اقرأ علي فقلت له اقرا عليك وعليك نزل يا رسول الله انا اقرا عليك والقران نزل عليك فقال له احب ان اسمعه من غيرك فبيقول انا بدات سوره النساء بدا يقرا ويقرا ويقرا ويقرا لغايه الايه الأربعين لما جه في الايه الأربعين قالوا له حسبك ليه تاثر النبي فبكى طيب السؤال هل الايات اللي كانت قبل الايه ديت كان النبي صلى الله عليه وسلم غير متاثر غير خاشع لا يا جماعه حضور عقلك وحضور تركيزك والدعاء والحاجات دي كلها لكن ما كانوا كان في بعض الناس يتناسب معاه الرقه بتاعته ويتناسب معاه دي حالات استثنائيه لكن مش ده الاصل يا جماعه مش الاصل كلما قرأوا القرآن بكوا مش كلما صلوا التراويح دمعوا والخشوع يا جماعه لا يساوي البكاء ودي نقطه مهمه قوي الخشوع لا يساوي البكاء لان في ناس يقول لك انا ما بخشعش يا شيخ عاوز يقصد ايه يقول لك انا ما بعيطش لا البكاء ده عامل زي النسمه زي العطر كده بيروح ويجي بيروح ويجي لكن الخشوع هو حضور قلبك في الصلاه يعني انا بقول كده الله اكبر انا اصلا قبل ما اقول الله اكبر خليت موبايلي على الطيران ليه لان انا انا بقول الله اكبر وقع في قلبي ان دلوقتي انا مقبل على حاجه هي اكبر من كل حاجه فسيبه بقى على الطيران ما يبعتلكش رساله ولا حد يرن يشغلك المعنى ده لوحده احد مؤشرات ان كان في خشوع عم اجي اقول لك انت انت قلت ايه في السجود انت قلت ايه في السجود والله انا قلت اللهم يعني في دعاء كده خاص دعيته ويروح قايله لك ده انسان حاضر موجود في المشهد بيقول الدنيا بقى بتروح وتيجي و... و... و... وفي ذهول بيروح ويجي اه احنا دي طبيعه خاصه يا جماعه ان احنا ما زلنا بنتدرب ما زلنا بنتدرب احنا مش طول السنه كنا ثابتين وجايين بقى ايه رمضان بن... بن... بناخد الايه بواقي الثبات ده لا اللي طول السنه بتاعته الصلاه بتاعته فيها مشكله جاي دلوقتي عاوز كل حاجه تتحل هو انت دلوقتي الحمد لله بقيت على الطريق لكن انت لسه ما وصلتش وانك تموت وتقابل ربنا وانت على الطريق خلاص يعني ولله المثل الاعلى لو قلنا يا جماعه اللي هيموت وهو في الاسكندريه او رايح الاسكندريه هيدخل الجنه ده بس بتبسيط المثل بس او بلاش كلمه الجنه دي هياخد مكافاه عاليه قوي اي حد المغرب هيأذن عليه سواء كان في اسكندريه او في الطريق الاسكندريه هنديله ألف دولار كحد أدنى ففي واحد قبل المغرب بدقيقة عدى كارتة الصحراوي الراجل ده يا جماعة على القاعدة اللي أنا حطيتها هياخد ولا مش هياخد؟ هياخد ولا مش هياخد؟ هياخد طبعا ليه؟ لأنه على الطريق جميل؟ واللي وصل هياخد احنا يا جماعة اتعاملوا ان احنا عدينا الكارتة الحمد لله ومتحركين اصبر بقى طول ما انت ماشي بقى الدنيا ايه هتروق معاك اصل انا خايف ان انا ي... اموت وانا كده انت هتموت ما انت خلاص ما انت على الطريق فالمشكله يا جماعه انك تكون ماشي في طريق تاني لكن طالما انت ماشي في الطريق الصح ولسه في البدايه ده طبيعي احنا لسه بنمشي كده ولسه مطلعين من مرحلة الفطام وماما بتسندنا كده وينزلونا من على السرير وبالراحة والعظم بتاعي بيبدا يتكون فالطفل الصغير ده عاوز ايه عاوز يطلع الدور التاني بتاع السرير زي اخوه وعاوز يقفز زي اخته وعاوز يعمل كذا يا حبيبي لا هي سبقتك وبقالها فتره بتتدرب فانت احيانا بتكون ايه جنبك واحد بيبكي او في حد تقيل او قرات عن حد او شفت حد فعاوز ت- هو ده متدرب بقاله فتره بس ده بيديك امل امل في ايه بقى شفت هو لما اتدرب وسبقك هو لما اتدرب وسبقك بقى جميل اهو ربنا فتح عليه انت هتبقى كده وعلى فكره في ناس وراك مبسوطين جدا منك ونفسهم يكونوا زيك فارجو ان المعنى ده يكون حاضر عندنا فارجع واقول ان احنا ممكن يكون انا مشغول دلوقتي مع والدتي انا مشغول بوالدي انا مشغول بسفر اتاني ما يشغلني واحد زوجها توفى واحده زوجها توفاها الله آه، واحده حصل انفصال واحده حصل آه، اتصال اتجوزت اليومين دول هو خلاص حبكوا بقى ان هم يكون الزواج في الوقت ده ففي قدر من الانشغال الله سبحانه وتعالى اراد ان يجمع لك خيرين اجرين طالما حاجه مش انت اللي متسببه فيها خلاص ها انا صاحي من النوم والدتي تعبانه بتقول لي عاوز اعمل عمليه صاحي من النوم لقيت آه، الحق الحق الحق مش عارف مين توفاه الله خلاص دي حاجات مش بتاعتي اعمل ايه بقى اروح بصه فوق كده واقول له اشكرك جمعت لي اجرين يا جماعه ده اللي داخل يقيم الليل وقال اسند بس خمس دقايق كده واصحى على الساعه كام اتنين واكمل صحي على اذان الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ده عنده ايه ده ربنا تصدق ليه بالنومه بتاعته دي وخد اجر القيام ليه لان انا اعديت العده خلاص فطالما حضرتك كنت ناويه هذا الامر ويسرت الامر ده خلاص ان شاء الله باذن الله الامور هتكون سلسه ونحسن الظن يا جماعه ان الله يقدر علينا الانفع لنا يعني هل تظني هقول لكم على حاجه يوم 27 رمضان يوم 27 رمضان او ليله 27 رمضان ان يقدر عليك حاجه تنشغل فيها من غصب عنك المجاري بتاعه المطبخ ضربت اهو سبحان الله ال- الاولاد بيلعبوا مع بعض وقعوا النيش وما ادراك ما النيش انه يقع ليله 27 والازاز اتكسر والدنيا اتلخبطت والقصص دي كلها انت في الوقت ده دلوقتي هتعمل ايه في بعض الناس يقول لك هذا دليل حرمان من الطاعه احنا ليه دايما نقدم سوء الظن ليه انا اقدر دايما ان ربنا هيقدر لي ال- السيء ليه ما اقولش ان ربنا قدر لي الخير شفتوا بقى انتوا هنا قلتوا ايه ده مش ممكن يكون حرمان تعالوا بقى نرجع كده ايه 1400 سنه ورا كده 1430 تقريبا سنه او 35 سنه ورا واحنا ليه يوم 8 رمضان يو ليله 25 رمضان يوم 8 السنه سنه 8 هجريه يوم 25 رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه يوم 8 هجريه آه، في رمضان 8 هجريه يلا هنروح نفتح مكه بعد ما عدى 15 يوم من رمضان طب يا رسول الله ما نتاخر شويه نخلص بس نعيد طيب ما احنا مستعجلين على ايه طب الاعتكاف وخلي بالكم يا جماعه يعني دي بعد ما الامور استتبت خلاص 8 هجريا ديت خلاص كلها ايه سنه ونص سنتين والنبي صلى الله عليه وسلم سيغادر لا اللي اعمق من كده بقى يروحوا مكه وليله 25 النبي صلى الله عليه وسلم يقول ل- لخالد بن الوليد ايه يا خالد خد مجموعه من اصحابك وروحوا هدوا واهدموا ايه العزه طب يا رسول الله طيب ممكن اخرها يعني 3 شوال كده وعيب بقى هو ماشي كده آه انا بقى انا ده دليل ان الله سبحانه وتعالى لا يريد مني الا ان انه يصرفني عن الخير لاني برضه انا حاربت كتير وانا اذيت النبي صلى الله عليه وسلم كتير انا مش زي ابو عبيده انا مش زي ابو بكر كان في الفتره ديت المفترض ان انا اكون واقف عند الحجر الاسود وقاعد امال ابكي وقاعد امال اعيط بقى وامسح دموعي ما تلاقيش الكلكعه دي كانت موجوده عندهم ليه؟ لأن يا جماعة إذا كلفك كفلك خلاص إذا كلفك الله أعانك وكفلك فخليك محسن التعامل مع الله كأنك كده تنظر إلى السماء وتقول أنا رب مك... مقامي حيث استعملتني أنا في أنا نازل أصلي التراويح ليلة 27 بقى وقالوا ماهر المعقلي هيجي يصلي في مسجد رياض الصالحين فأنا نازل أصلي في المسجد وماهر المعقلي والدتي تقول لي يا محمد الله يكرمك آه، هات لي كذا وكذا وكذا يا أمي طيب معلش يعني طب ممكن نأجل لا أنا ضروري تجيب لي الحاجة دي يا أمي بارك الله فيك طب وه- وده مش تعنت ده هي فعلا الأمر محتاجاه ضروري فأنا لو رحت أضيع ركعتين ثلاثة أنا لو عبد وأتعامل مع الرب بقول إيه والله ده أمر واجب وربنا قال لي إن الواجبات والنبي صلى الله عليه وسلم علمني إن الفروض مقدمة وصلاة التراويح مستحبة وعلى طول أروح واخد الموضوع ده وانتهى الموضوع فالشاهد يعني يعني إن شاء الله ما فيش حد يعمل كده من باب التعنت يعني وإلا لو حد عمل كده من باب التعنت فلا يسمع ليه يعني لكن أنا بتكلم على إيه ان احيانا في تقديرات بتحصل في الطريق طب ما انت رايح ماشي في الشارع عربيتك تتعطل رايح تصلي التراويح العربيه اتعطلت وما ينفعش تسيبها في المكان ده وقاعد بقى والله لا يريدني والله طردني من المسجد يعني يفتح ابواب الجنه ويغلق ابواب النيران ويصفد الشياطين ويسلسل الشياطين ويقول يا باغي الخير أقبل منادي من السماء يقول كده ويا باغي الشر أقبل ويجي يحرمك ويطردك من الجامع ليه انت عامل ايه طيب انت عامل ايه يعني هل انت ليل نهار يعني قاعد تفجر وت- ويعني و... وتعارض وتعاند شرع الله سبحانه وتعالى عشان يعني الله سبحانه وتعالى يعاقبك فانا شايف ان ان مهم ان يكون الانسان بيبقى قلقان اه بس يا جماعه مش القلق اللي يقعدك ويحبطك يعني انت عاوز قلبك في ليالي رمضان يكون فيه السخط هو ده يعني هو ده اللي انت حابه يعني انك متسخط وليه وبتاع يكفيك درجة بس تولوا أعينهم تفيض من الدمع أتمنى إن الإنسان ي- يحاول بقدر الإمكان إن يكون دايما يحدث نفسه بالرضا أن قلبه يكون دائما راضي عن تقدير الله سبحانه وتعالى أنا أهم حاجة آه، يكون وضعي وحالي مع الله سبحانه وتعالى في رمضان ان انا بحاول والله سبحان الله يدوب على قد رمضان آه، مش هقدر اصلي الا التراويح والوتر الشباب بيقولوا لي الوقت قليل قوي والناس مش قادره تصلي بقول لهم بصوا لو مش هتنزل تصلي الا العشاء فالعشاء احب مما احب شيء افترضه الله عليك آه، فده اقل حاجه فما ما تشغلش بالك بقى فمجرد بس انك يكون في مساحه ليك انك آه، تصلي العشاء انك تصلي الوتر ده شيء جميل قوي فارجو من الله سبحانه وتعالى ان تكون الفكره وصلت لحضراتكم وان شاء الله تكونوا آه، في رمضان نعمه المقبلين على الله سبحانه وتعالى اليوم مع الشخصيه الفريده الجميله شخصيه الصحابي الجليل ربيعة ابن كعب ربيعة كان شخصية فريدة قوي وليه ثلاث مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم هندردش ايه فيها فربيعة يقول كنت فتى حديث السن أنا كنت فتى شاب صغير كده لما أشرقت نفسي بنور الإيمان وامتلأ فؤادي بمعاني الإسلام في احيانا كده شباب تتكلم معاهم امبارح كان في شاب كده 10 سنين واخته 13 سنه كانوا بيسالوني في بعض الاسئله هم ممكن يكونوا بيسمعوني دلوقتي حاجه كده يعني اسال الله ان يحفظهم ويبارك فيهم هو ما شاء الله لا قوه الا بالله ودايما كده لما تسمعوا خير قولوا يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله واللهم بارك يعني ف الشباب اسمعهم الله اكبر سابقين سنهم مثلا ب 15 سنه نضجك آه، واعي قوي واستيعاب راقي جدا فتحس ان في خير كبير في الامه في حاجه كده جميله يعني زي صلاه التراويح كده تحس انك قبل رمضان ما عادش فيه الا المعاصي تلاقي بعد من مساجد اتفتحت الله اكبر كل الناس الجميله ديت اعادوا مره اخرى عودا حميدا فاللهم لك الحمد هذه الامه ولاده كالمطر مجرد ما تاتي الفرصه تجدهم تاني على طول يتجدد الدماء تتجدد الدماء في قلوبهم يقول كنت فتى حديث السن لما أشرقت نفسي بنور الإيمان أنا كنت صغير والإيمان يعني ملأ قلبي وامتلأ فؤادي بمعاني الإسلام لما اكتحلت عيناي بمرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة أحببت حبا ملك علي كل جارحة من جوارحي بقول أنا أول ما شفته خلاص بقى وأولعت به ولعا صرفني عن كل ما عداه وده مهم قوي إن الواحد يا جماعة الخير يكون دايما بيربي في أولاده التربية الكبيرة إن هو دايما يرتبط بالكبار إن هو يرتبط بالأسود يرتبط بالرموز لأن طبيعة الشاب خاصة في سن من 10 ل 17 سنة السن ده سن تشكيل الانتماء والبحث عن الانتماء والبحث عن القدوة فلو ما لقاش قدوات حاضرة قدام عينه وقدوات بيسمعها كتير هيبدأ يصنع قدوات وهيبدأ غيره يصنع لك قدوات ليه فهتلاقي بيلاقي نفسه حتة بعيدة شوية ولذلك من أبرك الأشياء بعد الوحي لهذا السن هو غرس القدوات فيه وتبسيط القدوات والأخوات والإخوة اللي بيجيدوا الصياغة الأدبية أنتم معاكم شيء ممكن تبتغوا فيما أتاكم الله الدار الآخرة انك تصيغ مقال ادبي شوفوا كتاب لانك الله الرجل النبيل لعلي الفيفي كتب حببتك في النبي حببتك في الله جدا ليه لان اصيغ بصياغه هو المعنى انت عارفه لكن اتصاغ بطريقه مختلفه فنفس الكلام انت انت النهارده ربنا اداكي قلم جميل وانت اداك طريقه معينه في التشبيهات او في عرض القصص والكلام ده حاول تستثمر هذا الامر انك تصيغه بطريقه معينه تقربه للجيل دوت فان هي تشوف ام سلمه كانها في الجامعه معاها لو كانت عايشه ام سلمه لو بنت ام سلمه كانت موجوده حفصه لو كانت جارتك عائشه لو كانت جارتك كانت طريقه حياتها هتبقى ماشيه ازاي حياتها اليوم في حياه عائشه كان هيبقى ماشي ازاي هل لو كانت في يوم من الايام مثلا آه زوجة أبي أيوب الأنصاري ساكنة في آخر الشارع عندك هل كان هيبقى التعامل بتاعها زي التعامل بتاعك ولا هيكون في بصمات في المجتمع مختلفة المعاني دي مهمة أوي أوي الإنسان يستحضرها هل لو أخت موسى كانت زميلتك في الحي كانت صديقتك في أي حاجة طريقة الفكرة اللي هي عايشة عليها وطريقة تفكيرها لو حذيفة زميلك في الجامعة لو مصعب جارك لو سلمان الفارسي صديق ليك طريقة التفكير طريقة البعد الرسالي اللي عايشين فيه احنا سهل يا جماعة ان احنا ناخد الشباب دلوقتي ونوديهم نرجعهم 14 قرن لكن الصعوبة انك تجيب الصحابة دول ما انت عاوزه يعيش بمفهوم الصحابة صح يبقى تجيب الصحابة تعيشه دلوقتي هنا في المجتمع اللي احنا فيه ده لو الصحابي كان موجود كان ممكن يفكر ازاي لو خالد بن الوليد كان موجود ممكن يرد الرد ازاي ربيعة لو كان موجود هيفكر ازاي فالمفاهيم دي مهمة قوي فان احنا نصدر المفاهيم ديت الناس هتلاقي قدوات كتير بقى احنا بس بنبقى حاسين ان القدوات الصحابه وقدوات الصحابيات مش مناسبين لاولادنا لا والله مناسبين جدا جدا لكن هي محتاجه موفق يعرضها للناس دي يقدر يعرضها وشوفوا بقى هتلاقوا في مش عاوز بس يعني اتكلم في الحته دي كتير عشان ما اضيعش الوقت لكن لو اي حاجه اي قصه اي مشكله مقابلك في حياتك هتلاقي فيه قدوات جميله جدا في مجتمع السلف الصالح سهل جدا تمررها كانها عايشه في ايه في الشارع بتاعك فهو بيقول انا لما رايت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص تعلقت بيه ودي بقى فايده ان خلي ولادك يشوفوا الرموز بحيي جدا الامهات والاباء ان ياخدوا ولادهم يرتحلوا انا كان من شهر ونص كده شهرين ناس ما شاء الله يعني لقيت حد من الشباب بيتصل بيا بيقول لي انت فاضي بس يعني خمس دقايق بس تصلي معانا العصر فقلت له انا هصلي في كذا قال لي لا معلش تعالى صلي معانا في المكان ده فرحت فلقيت في ناس جايه من سفر وجايين يسلموا على حد من الشباب من الناس القدوات يعني فوالده جايبه بس عشان يسلم عليه وينصحه كده فقال لي انا قلت بالمره ان هم ايه هم كانوا نفسهم ان يتسلم عليهم يعني وبتاع وسلمت عليهم بس حييت جدا المعنى ده في روح الاب النهارده اما بيعرف ان في ممثل مشهور هيشارك في حاجه في حفله ما في مكان ما ممكن يسافر مع اولاده ان في ماتش مشهور في برج العرب وبتاع ياخد اولاده ويحاول بقدر الامكان ان هم يحتكوا بيه ويسلموا والكلام ده فالمعنى ده مهم قوي ان احنا نربط اولادنا بيه ونربط انفسنا احنا بيه وانت كشاب ترتبط بيه حاول دايما تحتك بالصالحين حاول تحتك بالرموز لان من الحاجات اللي هتثبتك جدا انك تبقى مع اهل الصلاح حتى الشباب دلوقتي كلهم عندهم شغف ان نعمل قناه ان نعمل صفحه ان نعمل كذا ان نعمل كذا ان نعمل كذا ان نعمل كذا ان هو يشوف حد من الرموز عامل اثر طيب جدا ويقول انا عاوز هوجه شهرتي في الخير ده في البدايه اقبل الدرجه ديت لان هو لو انا ما قبلتش الدرجه ديت هو ممكن يودينا في حته تانية خالص يكون عاوز يشتهر بقى شهرات وحشه وحاجات هايفه يقول لك احلى واحد بيعرف يكسر مش عارف ايه في بابجي طب ايه يعني ايه الفكاكه اللي في كده يعني ايه اللي انا استفدته يعني ف فهو بيقول لما انا اكتحلت عيناي بمرأة النبي صلى الله عليه وسلم انا حبيته جدا جدا فقلت في نفسي ويحك يا ربيعه ويحك يعني كلمة زي ترحم كده يعني الله يرحمك ايه يا ربيعة يعني بيعاتب نفسه لما لا تجرد نفسك لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاب اسمه عبد الرحمن مع الجنسية الأمريكية هو مولود في أمريكا لكن استقر في البلاد المباركة مصر في يوم من الأيام بيقول لي أنا عاوز أكون عاوز أترجم برنامج تاج الكرامة فبقول له ليه يا عبد الرحمن قال لي انا خلاص انا الحمد لله اللغه بتاعتي كويسه قوي وانا شايف ان في ناس كتير بتستفيد مني في الموضوع دوت وفي الترجمه وكده فانا قلت ليه انا ما اعملش حاجه حتى لو مش هتكتب ليها القبول اكون انا شغلت نفسي بحاجه عادت عليا انا بالنفع وانا اتدرب على الترجمه وتنفعني بعد كده مع زمايلي في الايه في التعليم الامريكي وكده ان انا اعرف اتكلم معاهم سبحان الله فالمعنى ده عميق قوي فالواحد لما بيعيش الفكره دي لما لا تجرد نفسك لخدمه رسول الله انت ليه ما تجردش نفسك انك مثلا انا معايا مهاره معينه مش معايا اي حاجه الا وقت ممكن اتصدق بوقتي اه الجود بالوقت جود باي حاجه جود بوقت بمهاره التصميم بمهاره مش عارف ايه التسويق بمهاره كذا بمهاره تعليم عندي حاجه معينه ممكن اعلم بيها غيري اعمل حاجه اونلاين يعني ده مهم قوي يعني فلما لا تجرد نفسك لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرض نفسك عليه وما تستناش يا جماعة ان حد يكلمك ما تستناش حبيب قلبي ان في واحد يجي يقول لك ايه ايه رأيك ما تبقى معانا لا انت اعرض نفسك يا جماعة الفراغ مهلكة مهلكة يعني لو عاوز تدمر اي حد شوف لو هو ابن تيمية وابن القيم وابن كثير الثلاثة في بعض خلاص عاوز تدمره اه فرغه فضيه اول ما تفرغه خلاص انت كده ايه هو الشيطان بيجي لك من الباب ده اول ما يفرغك اصطادك خلاص اصطادك ازاي كلها ثلاث شهور هو مش هيعمل لك حاجه دلوقتي يقول لك هتقابلك بقى عند الكارته كارتة ايه بقى كارتة هيخلعك من كل حاجه فهنا ربيع بيقول اعرض نفسك عليه فان رضي بك سعدت بقربه وفزت بحبه وحظيت بخيري الدنيا والاخره بيقول هو قاعد بقى يظبط نفسه فبيقول لنفسه ايه طب ما تعرض نفسك على محمد صلى الله عليه وسلم فان رضي بك سعدت بقربه انا في مجموعه كده من الشباب يوم 29 شعبان قالوا لي احنا مشغولين جدا الفتره اللي فاتت دي وكنا بعاد قوي وعاوزين نعمل اي حاجه في اي حاجه وبتاع والكلام ده كله فعجبني قوي الفكره دي وطبعا ما فيش هتعمل ايه يعني هو في تراويح ولا في اي حاجه وبتاع فسبحان الله هم قاعدين يتناقشوا مع بعض الصدق هنا بقى بيظهر بقى الصدق ده لما بيكون موجود الله سبحانه وتعالى بياتي بالاعمال طلع الموضوع ده نهايته على قد ايه بقى خلاص احنا هنبقى مسؤولين عن تجهيز المسجد ان كل واحد يجي من المصلى يبقى معاه الكمامه بتاعته معاه المصليه بتاعته الورقيه ويروح يطبع وكلهم يطبعوا وكلهم يعملوا التباعد و... فخدوا تيسير الطاعه على حوالي مثلا 2000 مصلي خدوا الاجر كده وبس لا بينهم وبين بعض كده حد ربنا كرمه كده منهم محسن ومن المتصدقين قال خلاص انا هعمل 200 كرتونه او 300 كرتونه لايه في شنطه ايه رايكم تعالوا احنا نعملها بنفسنا ونجمعها بنفسنا بحيث ندخل الايه المود ونكون يعني ما انا ممكن اكلف حد بالايه بالتليفون لكن ان انا اعملها بايدي واعبي الكيس بايدي واعيش المعنى بايدي بتفرق كتير جدا زي بالظبط الفرق الكبير بين ان والدتك تعمل لك الاكل وان نجيب دليفري يا جماعه حتى لو انت مبسوط جدا ماديا فكره ان الام وهي بتعمل الاكل وحاسه بال يعني باللمسه بتاعتها وال... يعني حاطه الاكل ده حاطه فيه الحنان وحاطه فيه مهما بقى انتوا ادانكم تهزروا لا لا يجيب دليفري لحنان ولا ولا امال كلهم ماتوا انتوا بتقولوا كده بس من جواكم انت بتبقى مستمتعه وانت بتعملي الاكل لابنك بتكوني مستمتعه وانت بتجهزي ابنك للمدرسه هو فطره سبحان الله في كل ايه نفس انسان يعني فهو بيقول اعرض نفسك عليه فان رضي سعدت بقربه وفزت بحبه وحظيت بخيري الدنيا والاخره يقول ثم ما لبثت ان عرضت نفسي على النبي صلى الله عليه وسلم ما تسيبش برضه فربيعه ما اكتفاش رضي الله عنه ان ان مجرد الفكره جت عنه بس لا ما تسمحش ان الفكره تتبخر في قلبك يا جماعه في باب الخير العجله هنا مستحبه فاستبقوا سارعوا في الدنيا فامشوا في مناكبها لكن في ابواب الخير اجري اجري دايما اجري طالما في خير انطلق ففي فكره جت في عقلك جت في قلبك ما تسيبهاش تروح لغايه ما تتبخر منك وتمشي انت النهارده قلبك جايبك بقى ورمضان والمعاني الايمانيه والشغل الجميل ده ففي فكره جت ابدا على طول خد قرارات وخد اتفاقات بينك وبين نفسك ودبس نفسك في المشاريع الطيبه دي فهو بيقول ثم ما لبست لبست ان عرضت على نفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوت ان يقبلني في خدمته عشان كده يا جماعه انت اللي قرب محدش بيسال عليا ومحدش مهتم بيا ومحدش بلاش بقى الفكره بتاعت الايه انا المسيكين وانا المطرود وانا اللي مش عارف ايه ومحدش مهتم بيا ومحدش في ناس كده دي طبيعتها طبعا لازم نكون متفقين ان ده اضطراب وان ده مش سلوك سوي ان كل شويه فبقول ان ان في ناس بيكون عندها فكره الاضطراب ديت ان هو دايما ايه عاوز الناس تسال عليا الناس دول نتعامل معاهم بقى ايه في اطار معين كده هم هم انفسهم لازم يغيروا الخصله ديت واللي حواليهم معلش اصبر بس عليهم لغايه ما يبدا يتحرك يعني فيقول فلم يخيب رجائي صلى الله عليه وسلم ورضي بي يا سلام ما تخيبش رجاء حد بيحاول يتطوع يحاول يتطوع في خير وبتاع على الاقل كلمه طيبه حتى لو قلت له بعد رمضان طب هنشوف طب مش عارف ايه المهم لا تخيب رجاء انسان والله ولو خيبوا رجاءك يكفي ان الله سبحانه وتعالى سيطيب رجاءك فيه لأنك ستجد هذه مسطرة في صحيفتك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له ورضي بي أن أكون خادما له مش ناوي تكون مؤذن الحي اللي عندك مش ناوي انك في يوم من الايام تحافظ مغرب وعشاء او على الاقل الفجر في المسجد اللي تحتك والناس تقدمك لانك من اهل الايه القراءه الصحيحه مش ناوي تجهز بقى للباب دوت مش ناوية تكوني كده بتجمعي ولاد الأسرة ولاد العائلة ولو على ال group اللي في سن بنتك كلهم واللي في سن ولادك كلهم دول group ودول group وتعملي معاهم كده بعض المسابقات الخفيفة ولو مرة في الأسبوع كل يوم خميس وجمعة حاولي تعملي أي حاجة يفتك... يفتكروك يقولوا والله ده طنط سارة ديت ربنا يحفظها هي مين يا ماما طنط سارة ديت دي حبيبي دي مرات ابن خالي شوفي ما شاء الله انك عم حضرتك كمان بتظبطي صله الرحم وبتظبطي الناس ديت رساليا وبتحببيهم في الطاعه وبتحببيهم فكل واحد يقدر يعمل اي حاجه مش هقول للاسلام لصحيفتك يقول فصرت منذ ذلك اليوم الزم للنبي صلى الله عليه وسلم من ظله بيقول انا من ساعتها وخلاص مرة كنت بتكلم مع حد كده فبقول له حاول تحضر اللقاء ده فبعد شوية بقول له ما شاء الله حضرت فقال لي قال لي أنا من 2018 ما تركت مجلسا قط تقريبا يعني قلت سبحان الله هو في كده ده أنا تقريبا تركت يعني أنا المحاضر وتقريبا تركت أنت ما تركت ما شاء الله في ناس كده يا جماعة وما بدلوا تبديلا خلاص إذا مسك طريق انتهى كان عندي درس فجر والدرس ده استمر فترة طويلة يعني الحمد لله وما زال فالدرس ده أنا فاكر في 2010 أه 2010 من 2005 كده إلى 2010 في شاب منهم ما ترك الدرس إلا لمرض مقعد أو لسفر عمره ان هو كان كثير السفر العمره مره كل شهرين كده ثلاثه سبحان الله وكان شاب صغير يعني شاب في ثانيه ثانوي فيقول انا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت خلاص كظله اسير معه اينما سار وادور في فلكه كيفما دار صلى الله عليه وسلم فما رمى بطرفه مره نحوي الا مثلت واقفا بين يدي اول ما يبص لي يلاقيني على طول سبحان الله هو ممكن كده الانسان يتعامل مع الاسلام كده ممكن يكون ان انت دايما سهم في كنانه الاسلام دايما جاهز في ناس كده والله سبحان الله في بعض الناس كده في الاشراف دايما يعني تلاقيهم عندهم البعد ده والصراحه يعني معظم الاشراف هكذا في كل البرامج تلاقيهم سبحان الله سهم في الكنانه إيه يا جماعه ان شاء الله يكون في لقاء كده جاهزين طب انا مش جاهز أه هنجهزك يعني تحس ان هم يعني هيزقوك هيزقوك أه ايه اللي ايه اللي مطلوب مطلوب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا طيب مفيش 24 ساعه تلاقي كل حاجه خلصت فلا تجد بقى الا ان ايه اذا اراد الله بعبد خيرا هيئه لبطانه خير تحثه على الخير نسال الله ان يسترنا واياهم فيقول فما رمى بطرفه مره نحوي إلا مثلت واقفا بين يديه وما تشوف لحاجة من حاجاتي إلا وجدني مسرعا في قضائها يا سلام يا سلام عما تكون كده إيه عندك البعد ده إنك تشوف كده إيه إنك تشوف حد مؤثر في ناس عملوا مكتب المكتب ده زي ما احنا بنفتح مثلا مشاريع كده هم فتحوا مشروع مشروع وقفي المشروع ده اسمه ايه؟ هختم بيه الفكره ديت ونكمل ان شاء الله المره القادمه. مكتب الوفاء. ايه مكتب الوفاء ده؟ الوفاء ده يا جماعه هم قعدوا الشباب دول رصدوا اكتر مجموعه مؤثره في الحي بتاعهم وفي البيئه بتاعتهم. شخصيات مؤثره. مؤثره في العمليه الرساليه سواء بقى كانوا معلمين قران آه، ناس آه، رساليين معلمة قرآن ناس آه، مهتمين بالأيتام الناس المؤثرة في الإيه في البيئة دي فبعد ما رصدوهم شوفوا التأنق والتألق والإحسان والجود فبعد ما رصدوا الناس دي كلها بدأوا يتواصلوا معاهم يقول لهم إيه يقولوا لهم إيه بصوا إحنا أوقفنا مال واوقفنا وقت وجبنا مجموعه من العمال بندفع لهم فلوس دي ناس سريعه عاوزه تفتح مشروع زي ما مشروع يعني هم ناس مبسوطين ماديا عاوزين يعملوا مشروع ينفعهم في اخرتهم فحبوا يعملوا المشروع ده فحاجه بسيطه زي ما واحد يعمل ايتام واحد يعمل دار مسنين دول عملوا الفكره دي طيب فيها ايه بقى يقول له بص حضرتك اي مشوار اي مشوار لا يستدعي حضرتك بذاتك تنزل على طول بتضرب الخط الساخن ده تقول يا جماعه انا عاوز كذا يا جماعه انا عاوز حد يروح يقابل حد جاي لي من بره فهيجي من المطار فنجيبه والكلام ده فبداوا احد الحاجات اللي بيعملوها توفير اوقات هؤلاء يقول له انا عاوز اوفر وقت ليك لانك كل ما هوفر لك وقت انت هتنتج اكتر لدرجه ان الاولاد اللي يروحوا المدرسه اللي منهم بيودي اولاده المدرسه يقول له لا احنا اللي هنودي الاولاد المدرسه احنا اللي هنعمل كذا احنا اللي هنعمل كذا مشوار حضرتك هتروحه اه ممكن في غيرك يعمله طيب ده في عامل جاي والنجار وعاوز السباك وعاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا لا حضرتك قول لنا انت عاوز ايه انا والله يا جماعه عندي ال... وانت اللي هتحاسبه احنا مش جايين نحاسب احنا مش هنعمل حاجه يعني هو مش هيحاسبوك ويعني ايه مفيش منا ماليه يعني فيقولوا لا احنا مش عاوزين نضيع وقت حضرتك انت النهارده عاوز النجار يجي يعمل كذا احنا هنجيب لك النجار وهنجيب اللي يقف معاه بس ويجي يقول لحضرتك في الاخر خالص الحساب كذا خد يا ابني السلام عليكم وعليكم السلام فدي ناس قاعده تفكر ازاي يعني تجهز الملعب للهداف عشان يجيب جوان تقول له بص انت ما تشغلش بالك خالص انت بس بص قدام عشان انا هديك الكره انفراد وانت والجون انا عاوزك بس عينك على الشبكه حضرتك ما تبصش ورا خالص انا هخلص لك اي حاجه ففي ناس كده المرك- المكتب ده كان موجود في ايه ولا بلاش المهم إيه، ربنا يتقبل من اصحابه يعني بس مش موجود عندنا يعني عشان بس ما حدش يسرح بس هو موجود في مكان ما من بلاد الله فالفكره دي آه، مهمه جدا ان الانسان مش يطبقها لا فكره الابداع في طرق الابواب الخير الانسان يحاول بقدر الامكان هو مركز وما تشوف لحاجه من حاجاتي الا وجدني مسرعا في قضائها انا اشوف اهل التاثير عاوزين ايه على طول انا معاكم ليه لان انا يا جماعه الدقيقه بتاعتي انا رخيصه انا اليوم بتاعي رخيص لكن في دقايق لناس تانية الثانية عنده عالية قوي فأنا الساعة بتاعتي بغليها عما بيشارك مع الراجل ده في وقته فالفكرة الخلاصة المشروع ده إيه إن الوقت بتاع المؤثر ده صار كأنه شركة وأنا دخلت معاه شريك بس هذه دي, دي الفكرة باختصار إن إحنا صرنا شركاء في اللي أنت بتقدمه إزاي انا خلاص انا قلت لك هعمل معاك عقد ان ان اليوم بتاع حضرتك انا بقيت مشارك فيه فانا ليا فيه بقى فتحضير خطبه الجمعه او اصلاح ذات بين او ترتيب اي شيء او الكلام ده كله انا صار الموضوع ده عندي كده كان في حد من من الفضلاء رحمه الله عليه يعني كان الراجل ده عامل اتفاق لا يأتي مؤثر أو داعية أو مصلح إلى بلادنا إلا ولابد هو اللي يتكفل بالضيافة كاملة له ولكل المرافقين يقول أنتوا ما تشغلوش بالكم بأي حاجة جايبين الشيخ الحويني الشيخ العدوي لقاء خلاص اه انت بس تيجي تقول لي ان الشيخ جاي النهارده وهيجي عند حضرتك ومعاه 15 واحد بس الجمله دي تقولها لي مالكش حاجه بتعمل وفي يوم من الايام لما حصل حاجه ولم يبلغ ياه كان فيها زي ما بيقولوا قعده عرب والراجل اتضايق وانتوا بتعملوا ايه؟ سبحان الله يمكن انت بقى مستني تقول ايه عشان هو يشتهر هو اشهر من اللي من الداعيه نفسه يمكن هو عشان هيصور ويحط على الصفحه الراجل ملوش صفحه الراجل اصلا ما مختفي تماما يعني هو ما مش في القصه دي خالص هو فكره اكرام هؤلاء والتيسير على آه، الارض فدي ع- يعني معاني عميقه جدا نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياها معاني فيها فيها النفس بتاع ربيعه آه، وما تشوف لحاجه من حاجاته الا وجدني مسرعا في قضيها كنت اختمه نهاره كله فاذا انقضى النهار وصلى العشاء الاخره اوي الى بيتي واهم بالانصراف اروح بقى ايه اقضي ايه اموري انا الخاصه بيا بقى طب الموضوع ايه اللي حصل فيه؟ لا ده في تطورات كتيره جدا لسه هتيجي معانا ان شاء الله في اللقاءات القادمه اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حب ربيعه واسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بحسن التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ويمن علي واياكم بحسن عمل حسن خلق حسن ختام وجزاكم الله خير